تعودنا أن نسمع كثيرا عن العابد والعبادة والله المعبود قصة رجال الله في القديم اليوم حابين نتكلم عن امرأة عابدة منتصرة حولت قصة فشل وخذلان إلى قصة نجاح وانتصار في شعب الله من هي دبورة العابدة المنتصرة وما قصتها في الكتاب المقدس معنا بالاستوديو ضيف الحلقة الأخ ميلاد جليل أخ ميلاد أهلا وسهلا اهلا بيك يا استاذ اشرف فرحان اكون معاك وفرحان اكون في البرنامج الجميل نقطه صراحه وفرحان آه، كمان بالفكره اللي رب حطها على قلبك انه ناخد النهارده عن ال ال الاناء دور الحلو المرأة.
ودور المراه في العباده وفي الانتصار مم.
يعني مرات كتير زي ما بدات حضرتك الحلقه انه مرات نعمل آه، يعني نور كده على فكره العابد العابد العابد العابد لا في عابدات مم.
قويات محترمات مستخدمات في ملكوت الله بيعملوا امور عظيمه جدا جدا انا بصلي الحلقه النهارده تكون سبب بركه لكل اخواتنا المشاهدين آمين آمين آه، بدءا آه، أخوي ميلاد آه، من هي دبورة العابدة المنتصرة رغم الظروف الصعبة دبوره هي كانت قضيه للشعب في ظروف آه الشعب فيها يقول الكتاب كده في آه في سفر الخدية اصحاح اربعه وعاد الشعب مم.
ال- وعاد بنو اسرائيل يعملون الشر في عيني الرب ال ال ال التايتل او ال او ال- الشعار اللي كان مشي بيه شعب ربنا كل ما يفسد ربنا ينور بحد في وسطيه يستخدمه كقاضي يستخدمه كنبي النهارده دبوره هي قاضيه وهي في نفس الوقت نبي نبيه كانت تحكم في زمن شرير زمن سقوط وزمن تدهور وزمن فساد الشعب يعني الصفة السائدة بسفر القضاة وكان كل واحد يفعل.
يصنع أو ما يعمل.
يفعل يعمل ما ما يحسن يحلو في في عينيه عينيه.
فهي اذا آه، نبيه وهي قاضيه لشعب آه، الله، طب ممكن تحكي لنا شوي عن ما شكل العباده في حياه دبوره النبيه؟
آه، أسيس أشرف زي ما حكينا في حلقات سابقة عن العابد إنه إزاي بتبقى في أح- أمور في حياته مختفية بره بعيد عن أنظار الناس آه، بينتج عنها فعل فبينتج عنها عمل ففي حاجات ورا في السر بت- بتستخدم وتعيش وعايش فيها وساكن فيها لما بتنزل لأرض الواقع فأنت بتلاقي نفسك تفاجأ إن الإناء ده فيه حاجة غريبة جدا الست دي فيها حاجة غريبة مش موضوع قضية بس قاعدة عند النخلة اللي هي صح.
ما بين الرمى وبين آه، آه، الحتة اللي هي قاعدة فيها دي وبت- وبتحكم للشعب لا مش دي بس لكن دي كمان هنشوف قدام هنشوف ازاي الست دي مرنمة عابدة مم.
والعابدة المنتصرة دي ربنا استخدمها استخدام غير عادي أصلا آه، في زمن صعب بزمن صعب يعني فترة القضاة ما كان في ملك آه، في شعب الله بإسرائيل ولما الله ما بيكون ملك آه، حقيقة كل واحد يصنع آه، ما يحلو في في عينيه عينيه.
بس بوسط هاي الظروف والأوقات الصعبة بنشوف هاي الامرأة آه، اللي حكيت كا- كانت آه، تقعد تحت النخلة نخلة.
كان اسمها نخلة و- دبورة نخلة دبورة.
معروفة النخلة نخلة والبعض دبورة سمى دبورة نح... آه نحلة نحلة نحلة يعني كثر ما كانت بتشتغل وكانت آه، بتشتغل وكده آه.
بتتحرك يعني فقالوا ت- آه، تجول فوق أعدائها فتضع آه، ذنبها لل- للقتل وتعطي أصدقائها العسل يا ف- فهي دبورة حقيقة يعني القصة بأصحاح أربعة وأصحاح خمسة من سفر القضاة آه، أصحاح أربعة بنشوف التحديات آه، لكن بأصحاح خمسة نشوف الترنيمة تمام.
العبادة آه، بس قبل العبادة خلينا نشوف اليوم شلون ممكن نطلع من وسط التحديات والظروف الصعبة نطلع ترنيمة آه للسيد الرب يعني لما بنقرأ أخ ميلاد والأحباء المشاهدين أصحاح أربعة بنقرأ عن ملك آه آه، ملك يايين يايين.
آه آه ملك, وكان ملك كنعان ملك كنعان وكان شعب الله أقل عددا وعدة فبنقع عن باراق آه، رئيس جيش.
قائد الجيش باراق كان عنده عشرة آلاف بالمقابل آه، ملك كنعان كان عنده فقط من المراكب الحديد 900 سمي.
فباراق اجى على دبوره ودبوره كنبيه قالت ادخل والرب دفع آه، آه، يا النصره سيسرا لنا لكن آه، باراق قال انا ما راح ادخل اذا ما راح تدخلين انت معاي فقالت له آه، بعدين الكل راح يحكي انه الله دفع آه، آه، سسرة والجيش بيد امراه آه، بيد امرأة بيد امراه لكن باراق أصر احنا بنحكي على على دبورة يمكن عندنا بالعراق آه، امرأة بس أخت رجال اه يعني كانت و- ولا 100 راجل في مصر احنا نقول آه.
نقول آه، ست ولا ولا 100 راجل و- ولا ولا 100 بمئة راجل رجل.
ب 100 راجل حقيقة يعني الواقع بيحكي لنا انه العدد والكم والنوعية آه، وال- والمنطق وال logic ما يقولش آه، ما- في نصره ما ما بي- بيقول في كسرة هزيمه اكتر من الهزيمه اللي هم عايشين فيها ل- لكن مثل كلمات ترنيمة من الكسرة نصر للنصرة وزادت ال- الحصر اللي- الحسرة وال- وسعدت وال- بالحضرة.
والانكسار ف- فشو شو دورها اليوم العباده يعني قلب العابده آه، دبوره بحسم معارك وبحسم معارك روحيه اليوم آه، في حياتنا ب- بواقع صعب
ال- العابده المنتصره اللي قدامنا النهارده يا استاذ اشرف قدر قدرت بحضور ربنا اللي اللي مال حياتها بايمان مش طبيعي مم.
ايمان مش طبيعي يعني تروح لبراك وتقول له يلا بتزقه عارف كده ايه بتدفعه يلا الرب معنا عارف اللي هو ايه يعني الرب هيسلم انا خايفه تنزل آه، اروح انا معاك يقول له ده هيسلم آه، سلم الاعداء بيد امراه يعني هي هي بالنسبه لها عفوا هو الموضوع خلصان يعني هي نصره نصره هي هي مصدقه آه، انا انت رحت وحدك انا طلعت معك احنا منتصرين الرب مدينا نصر عشان عارف ماليها الاعلان يا استاذ اشرف ان كان احد يخدم فمن قوه يمنحها الله وان كان صح.
احد يتكلم فكأقوال فك... انا ما اعرفش يعني عارف جالها الايمان ده منين جالها ال- التوقع ده منين جالها الثقه دي منين ان لم تكون عابده حقيقيه يا أستاذ أشرف، عابده منتصره فبروح العباده اللي فيها قدرت تحرك براك وتحرك ال- المركبات القليله دي قدام ملك كنعان وقدام القدرات العسكريه الرهيبه وقدام الاحتلال وقدام الكسره بتاعت الشعب ال- ال- الصعبه جدا شعب زايغ شعب كله زي ما صح.
قلت من شويه كل واحد بيعمل اللي هو عايزه ما يحسب في عيني كل واحد آه، بيصنع على هواه اه ما عشان كده في اصحاح آه، أربعة يقول لك وعادة وعادة وصف القضاء كل شيء وعادة بني إسرائيل إسرائيل يفعلون الشر وعادة بني إسرائيل يفعلون الشر بس في وقت الشر ده بص السماء بتعمل يا أسيس أشرف بص حالة استكشاف كده عارف كده زي ما كأنها كده هل من عارف- فاهم طالب الله الله يباركك عارف وكانه ال- ال- المغناطيس السما كده بيتحرك فوق كل الفساد ده وشايف في حد فاهم طالب حضور الله للست دي فاستخدم قلبها استخدم تشجيعها استخدم قدرتها وامكانياتها استخدم آه، السلطان اللي كان ممنوح ليها من قدره الله استخدم الايمان الكبير العامل
صح.
مع العابد المنتصر ده جواه ايمان عامل مش هو بس فهي جواها ايمان عامل جواها عباده في حياتها منتصره على كل الواقع اللي بتعيش فيه والرب يديها يشال شال من عليها روح فشل يعني انت يا ست بتحكم فين يا ست انت قاعد بتحكم فين ده الشعب كله ضل صح.
الشعب كله بيعمل اللي هو عايزه صح يعني هو في حد بيسمع حد بيسمع لحكمه ولا حد بيسمع ل- لقضاء ولا حد بيسمع للنبوه صح ده الشعب كله زايخ في زيغانه فال... ال... كانت مصدقه كانت عابده ومنتظره ومتوقعه وفي نفس الوقت بتزق ال... القائد الص- القائد الصغير ده بالامكانيات الصغيره دي لحته ايمانيه اضخم من الواقع يا أستاذ اشرف وده العابد المنتصر او العابده المنتصره اللي تعرف تاخد كل اللي حواليها رغم الامكانيات الصغيره ورغم الامكانيات الضعيفه لنصره وعمل عظيم يصنعه الرب في حياته ونشوف ونشوف ال- النقله يعني هو الجدير بال- بالملاحظه انه النقله مو فقط بحياه آه، دبوره ولا فقط بحياه باراق الشعب نقله بحياه شعب كامل الشعب والجيش يعني شعب كامل الشعب وجيش والجيش، كامل آه.
يعني آه ف وبعدين بنشوف الترنيمه يعني يعني جميلة جميلة جدا بصراحة واحدة من الترنيمات اللي احنا غنمها مثلا بأصحاح خمسة عدد جميلة.
ثلاثة أنا أنا للرب أترنم بس قبل ما نروح للترنيم استاذنك يا استاذ اشرف بص اتفضل.
آه، بعد الصورة ال- ال- القاتمة دي في أر- آه، في صحاح أربعة يقول لك ودبورة عدد أربعة ودبورة امرأة نبية بص مرات الرب عشان يحط ترنيمة بص أو يحط إعلان جوه كيان لازم يكون في حد واقف يا أستاذ أشرف بص عارف مفتوح لحضور الله مهيأ لحضور الله متاح لحضور الله يعني كئيب قوي الع- الاصحاح بتاع اربعه ده صح.
كئيب وعاده من السرور مش عارف يعملوا ش... يعملوا ولا الشر في عيني يا رب المعتاد بتاع الشعب المزال بتاع الشعب الخطايا بتاع الشعب بس يقول لك في عدد اربعه ودبوره مم.
في نور جه في نور جه زي ما يس.
تفتكر آه، وقت ما صموئيل جه يقول لك وعاد الرب يتراءى في شيلوه في شيء صح فده الاعلان عشان كده تيجي الترنيمه الجميله بقى استاذ اتفضل sorry آه، قطعتك.
اللي- آه، بعدد آه، ثلاثة من أصحاح خمسة أنا أنا للرب أترنم وفي وح... بعدد 21 حقيقة واحدة من أحلى الترانيم اللي نرنمها بالكنايس دوسي يا نفسي انا بعز بحب الترنيمه دي جدا الترنيمتين حلوين بحبه دوسي يا نفسي بعز يعني نهر قيشون النهر اللي كان آه، اللي جرت فيه الواقعة الحرب ما بين سسرة وباراق والجيشين فالنهر جرفهم فدبورة كانت هناك كانت بتشوف ان هم بينكسروا وكانت بتحكي دوسي يا نفسي بعز تنبأت.
آه، تنبأت يعني نبية.
دي إعلاء نبوة بالترنيمة تنبأت بالترنيمة في وسط ال- الخوف والرعب من الإمكانيات الكبيرة قوي والإمكانيات الصغيرة يس.
فالنبوة الحقيقية جوه العابدة المنتصرة أساس أشرف هي اللي عملت الفرق واحنا اذا بنرجع يعني أم، خلال هالنقله هاي دبوره مكتوب أه، ارسلت ودعت باراق فهي واخذه شيء من عند الرب و- واختارت شخص وارسلت ودعت باراق وحكت له اخبرته خذ معك عشرة آلاف رجل من بني نفتالي ومن ومن بني زبولون فواحده بتتحرك لانه بتقعد في العباده بمحضر الله بتتحرك ب آه، بحسب ما الله يعطيها أيوة.
آه، م- ليس اعتباطا و- وليس بالمنطق وليس بال يعني سبيسيفيك فهي على ال... يعني محدده جدا محددة جدا.
يعني ح- عمق طلبك وحدد ورفعه.
ورفعه وحدده استاذنك استاذ اشرف اقول حته جميله في الحته دي انه رغم كل اللي بنحكيه عنها ده بس بتشجع الصغير امم صح يعني كان ممكن هي تروح لابسه البدله العسكريه صح يعني هي عارف هي قويه وواضح ان حتى اعتقد ان كان ال- ال- البنيان الجسم بتاعها اعتقد صح يعني يقال كان- انه هي يعني يقال يعني انها كانت قويه آه.
اعتقد كانت ممكن تلبس البدله العسكريه وهي تتحرك قدام الجيش وتنسب النصره ليها لا- لا لكن هي نفسها.
لما نزلت لبراك قالت له روح يا عم ده اتحرك يابا قالت له ده اللي قال ي- ينسبوا الانتصار ده يقول لك لامرأة.
ب- لامراه فشوف الحته الجميله اللي فيها العابده المنتصره دي بتعرف تنتصر على الذات اللي جواها فينبغي ان ذاك يزيد وانا أنقص.
وانا انقص وده العابد المنتصر اللي يعرف دايما بص كل هدفه في كل دنيا حياته تحركه ان الرب يزيد وانا انقص امين وال- والنقله اللي صارت آه، صلاتنا اليوم انه تصير نقله بحياه كل آمين واحد يا من رب.
عندنا وح- وصلاتنا بصراحه انه كل امراه اليوم وكل سيده تكون مثل دبوره آمين.
ايضا كل رجل يكون نعم.
عنده هذا القلب العابد و- وبالايمان شايف امور بالواقع الروحي الله جاي وبيغير الواقع آمين.
آه وبيحط بيحط ناس بي وبيكتب تاريخ جديد تاريخ جديد.
آه لشعب الله اخونا ميلاد الرب يبارك حياتك بارك يا صاشف استمتعت بيك شكراً.
ومستمتع بالحلقه الجميله دي شكرا أحبائي المشاهدين كنتم معنا في برنامج نقطة صراحة الرب يسوع يبارك حياتكم
امين